تحيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وأن يسد الدين عن المديونين وأن يوسع أرزاق المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يؤلف بين قلوب المسلمين اللهم آمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم وربنا يا رب يجمعنا دايما على الطاعة ويجمعنا في الآخرة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ما نبدأ لقائنا الليلة دي أن بس ندعو دعاء آه، من القلب كده للطفلة الجميلة طفلة خديجة يوسف عاملة عملية في الأذن عملية كبيرة فأسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأدعو لابني نور الدين محمود أن يشفيه الله عز وجل شفاء عاجلا وجميع مرضى المسلمين اللهم آمين يا رب العالمين كمل لقائنا اللي بدأناه المرة اللي فاتت عن موازين العباد في الدنيا والآخرة ميزان العباد قلت يا جماعة موازين العباد تختلف تماما يعني عن موازين رب العباد سبحانه وتعالى ولذلك حبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والحديث طبعا احنا ذكرنا بقى قصه سيدنا بلال وصعوده فوق الكعبه وازاي ان هو كان بيعذب في رمضان مكه وتوضع الصقور العظيمه على ظهره وعلى صدره فاراد النبي ان يكرمه كما اورد ذلك الامام ابن الجوزي في زاد المسير حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم حينما تم فتح مكة آه، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال أنه يصعد فوق الكعبة ويؤذن فوق الكعبة مع أنه ممكن يؤذن تحت لكن لا كأنها رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين إن كنتم تبترموا أو بتضعوا الصخور العظيمة صخور الدنيا صخور الأرض ديت على صدر وعلى ظهر بلال رضي الله عنه وارضاه فأنا هخليه يطلع فوق الكعبة والكعبة فيها حجر هو حجر من أحجار الجنة كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود حجر من أحجار الجنة كان أشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب وخطايا بني آدم يبقى اذا الحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام بيثبت لنا ان الحجر الاسود ده ما كانش اسود اصلا كان ابيض ابيض من الثوب اللي انا لابسه ده اشد بياضا من الثلج وفي روايه اشد بياضا من اللبن فسودته ذنوب وخطايا بني ادم يطلع بلال رضي الله عنه وارضاه فوق الكعبه ويؤذن ويجي زي ما قلت لحضراتكم مع التاب بن اسيد يقول اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود فيؤذن فوق الكعبه والله لقد اكرم الله ابي اسيدا لانه مات قبل ان يرى هذا اليوم فينزل جبريل عليه السلام بقران يتلى الى يوم القيامه وإن أكرمكم عند الله أتقاكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم فيقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقلت لحضراتكم القصة اللي حصلت المرة اللي فاتت نكمل النهارده بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بقى ان الموازين تختلف في الحديث اللي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف وسط الصحابه بيعلم الصحابه بيعلمهم من خلال كلامه من خلال افعاله من خلال تقريراته من خلال مواقف عجيبه جدا بتمر امام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي واقف مع الصحابه وفجاه عدى واحد كده ذو قبها رجل غني ما شاء الله ثري ولابس لبس ما شاء الله في قمه الشياكه فقال ما تقولون في هذا قالوا حري إن تكلم أن يسمع اللي زي دوت رجل غني ما شاء الله وصاحب يعني عزوة كده واخد بال حضرتك فحري إن تكلم أن يسمع لو قعد يتكلم كده كلمتين الدنيا كلها تسمعه وإن آه، نكح أن ينكح لو حب يتجوز كل الأبواب تتفتح له وإن شفع أن يشفع لو حب كده يتصل كده بحد ولا يكلم حد ولا يقول له خلص الموضوع الفلاني الدنيا كلها تتفتح فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق ما قالش أي حاجة شويتين وراح معدي واحد فقير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تقولون في هذا والراجل ده بقى رأيكم في ايه قالوا حرير ان تكلم ألا يسمع وإن شفع ألا يشفع وإن نكح ألا ينكح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أي الفقير دوت خير من ملء الأرض من مثل هذا الله أكبر خير من ملء الأرض من مثل هذا طبعا دي واقعة عيني كما يقول أهل العلم يعني مش معناها أن كل فقير أفضل من ملء الأرض من أي غني طبعا الكلام ده مش مظبوط وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا حتى الإمام ابن القيم في كتاب عدة الصابرين لما أخذ يفاضل ما بين أيهم أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر وبعد مداولات وبعد أخذ ورد وعرض ال- ال- ال- لآراء العلماء وأنتم عارفين بقى الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة كان يطيل النفس في هذه المسائل فبعد هذا العرض الطويل جدا فقال لك في النهاية لا الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر طب ليه؟ قال لك لأن الغني الشاكر اختبر فنجح في الاختبار وكان وفيا ربنا رزقه بالمال دوت فكان وفيا استعمل المال في طاعة ربنا سبحانه وتعالى أخرج حق الله عز وجل من خلال من هذا المال من خلال الزكاة والصدقات وغير ذلك أما الفقير فلم يختبر بعد فقد يختبر وينجح ويكون وفيا استعمل المال في طاعة ربنا وقد لا ينجح في هذا الاختبار فإذا جاءه المال عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين يستعمل المال في معصية ربنا وفي حرب آه، آه، دين الله سبحانه وتعالى وهكذا يبقى إذا الغني الشاكر بالجملة هو أفضل من الفقير الصابر لكن كما قال أهل العلم والفقير إلى السلامة أقرب يبقى ده حديث عجيب جدا حديث ثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما تكلم عن آه، آه، ان الانسان ممكن يحتقر حد من م- منظره كده او من ملابسه او من هيئته لكن قال لك اوعى تحتقر حد قال لك رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره بيقول لك ممكن يكون انسان اشعث واخد بالك آه، آه، شعره كده منكوش اغبر آه، مطرب واخد بال حضرتك ذي طمرين لابس لبس كده مقطع او مرقع واخد بالك مدفوع بالابواب لو خبط على باب حد بس يسلم عليه ارف اقفل في وشه واخد بالك قال لك هذا الرجل لو كان عنده ايمان عالي جدا بالله سبحانه وتعالى لو اقسم على الله لابره وقلت لحضراتكم قبل كده هل يجوز ان انا اقسم على الله ولا ما يجوزش ان انا اقسم على الله قلت يجوز وما يجوزش يجوز وما يجوز ازاي يعني الموضوع وعكسه اه الموضوع وعكسه فعلا بمعنى ان انا لو كنت بقول ان انا هاقسم على الله من باب حسن ظني بالله سبحانه وتعالى وان انا واثق في رحمه ربنا وواثق في ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرحيم الشكور الودود الذي يتودد الى عبادي وهو غني عنهم واني يا رب لو قلت لك يا رب اقسم عليك ان تغفر لي انا حسن ظني بك يا رب ان انت هتغفر لي في هذا الوقت يجوز ان انا اقسم على الله اما لو اني اقسمت على الله من منطلق ان انا طبعا انسان طائع ولي حق على ربنا واكيد لما اقسم طبعا لازم يبر قسمي فهذا من العجب الذي يحبط العمل فلا يجوز ان انا اقسم على الله يبقى نفس الفعل يجوز في حق انسان ولا يجوز في حق انسان الاخر عشان كده احنا قلنا دايما يا جماعه الفتوى الفتوى ما هياش حاجه ثابته كده بنحفظها زي ما بعض الناس بيجيبوا مثلا كتب الفتوى ويحفظ الفتاوى فلما يستفتى فايه يقول اللي هو قراه الكلام ده مش مظبوط بالمره ان الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والاشخاص والظروف بمعنى ممكن انسان ولذلك الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه كان مثلا لما كان قاعد في العراق كان ليه فتاوى لما جه مصر اتغيرت الفتاوى هو مش بيفصل دين خد بال حضرتك ما فيش حاجه اسمها عالم يفصل دين انما هو يرى ان الفتاوى دي لا تناسب هؤلاء الناس وتتغير الفتاوى باخت- بت- بتغير الزمان والمكان والظروف والاشخاص ممكن واحد تناسبه هذه الفتوى واحد اخر لا تناسبه الله هو انا هنقي للاشخاص الفتاوى التي تناسبهم لا اقصد هذا انما اقصد ان ممكن انسان مثلا على سبيل المثال في قضايا الطلاق مثلا واحد كثير الطلاق يعني لو قعد مع زوجته وقال لها عليا الطلاق ما انت عامله كذا عليا الطلاق ما انت عامله كذا والطلاق في, في يعني آه، واخد بال حضرتك زي ما بيقولوا واحد آه، دخل على احد آه، اهل العلم كده في مجلس كده في المسجد فاول ما دخل عليه فبيقول له يعني عليا الطلاق حضرتك وشك منور يعني فالعالم استغرب ايه ال- ايه الاسلوب ده يعني فالراجل قعد قال له يا عم الشيخ ربنا يعز حضرتك انا كنت قاعد امبارح مع زوجتي وحمايه وكده وحصل ما بيننا خلاف فبقول له عليها الطلاق ما هي خارجه فهو بيقول لي عليها الطلاق لها خارجه ومش عارف ايه قلت له طب عليها الطلاق ما مش عارف يحصل ايه قال له طب خلاص عليها الطلاق مش المهم ايه يعني واخد بالك سيمفونيه طلاق فقال له انا قلت له عليا الطلاق ما هخلص الموضوع ده الا لما استفتي الشيخ قال الشيخ قال له ايه قال له وانا كمان عليا الطلاق ما هفتيك واخد بالك اما هي سيمفونيه بقى طلاق فمثل هذا لو له رخصه في, في ان الطلاق ده ما يقعش لا يعطى الرخصه لانه انسان مستهتر والطلاق في لسانه زي اللي بنى كده على لسانه انما انسان تاني حصل ليه ان هو غصب عنه في لحظة ما وراح قايل الكلمة ديت لكن له مخرج له مخرج في دين الله سبحانه وتعالى يعطى هذه الرخصة لأنه يستحق أن يؤتى هذه الرخصة وهكذا آه، الفتوى فرق كبير جدا بين الحكم والفتوى الحكم ثابت لا يتغير أبدا والفتوى تتغير بمعنى الخمر حلال ولا حرام طبعا حرام وهو أم الكبائر واخد بال حضرتك طيب واحد في صحراء وزي ما قلنا قبل كده المثل ده واحد في الصحراء وماشي وبعدين آه، آه، عقبال ما يوصل وتاه في الصحراء عقبال ما يوصل لاقرب مكان بعد اربع خمس ايام هيكون مات واخد بال حضرتك ووجد زجاجه خمر في الوقت ده الزجاجه الخمر دي في الوقت ده تحل لها ام لا تحل تحل له بس يشرب على قدر ما يقيم حياته يعني ايه يعني هو مثلا هيموت من العطش فيشرب شويه صغير خالص مش يعمل دماغ يعني واخد بال حضرتك اه يعني يشرب شويه صغيرين خالص وبعدين ايه يكمل بقى مشواره اول ما يحس ان هو خلاص يعني اشرف على الهلاك يشرب شويه صغيرين كمان وصل الى العمران ووجد الماء الخمره دي بقت ايه بقت حرام ارمي ما يقولش طب بقى اخر شفطه وخلاص ونرمي ونتوب الى الله سبحانه وتعالى ما يجوز في الوقت دوت واخد بال حضرتك يبقى اذا الحكم لا يتغير والفتوى تتغير نرجع لموضوعنا بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعف أغبر في تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبر وفي رواية الترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك فحدد النبي شخصا وقال هذا رجل لو أقسم على الله لأبر الله عز وجل قسما البراء بن مالك في معركة تستر كما روى الحاكم بسند صحيح كان في هذه المعركة استعصت على المسلمين لا قادرين يفتحوا الحصن دوت ولا قادرين يدخلوه ولا قادرين يعملوا حاجة وطال عليهم الحصار ومش عارفين يعملوا ايه والوقت طويل جدا ومفيش امدادات بقى لا اكل ولا شرب ولا اي حاجة ومش عارفين يعملوا خلاص هيمشوا فقالوا طب خلاص احنا سمعنا آه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن البراء بن مالك انه لو اقسم على الله لابره الا تقسم على الله يا براء قال اجل فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك الله فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله والسؤال اللي حضرتك نفسك تسأله ليه البراء طلب الشهادة مع أن وجوده كان يقينا إن شاء الله يكون سبب لنصرة المسلمين في هذه المواقع وفي هذه الفتوحات أي نعم لكن الصحابة كانوا أصحاب قلوب حساسة وشفافة جدا جدا وكان عندهم ميزان الإخلاص ده عامل زي الميزان بتاع الذهب النهاردة ميزان حساس جدا جدا فالبراء خاف ان الناس تعتقد ان النصر انما يأتي من عند البراء وليس من عند رب البراء سبحانه وتعالى ليه لان خلاص عرفوا ان هو لو اقسم على الله لابر الله قسمه يبقى خلاص ما تعتلش هم في اي فتوحات اسلاميه ان شاء الله ما دام معانا البراء يقسم على الله فياتي الفتح فخشي من ذلك فقال خلاص ما دام هم عرفوا ان انا لو اقسمت على الله لابر الله قسمي يبقى افضل حاجه ان انا اخرج من الدنيا خشيه ان يصيبني الكبر او العجب فاخرج من الدنيا ولا ميته افضل من الشهاده لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر وي- ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة في خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة مفيش أجمل من كده واخد بال حضرتك كفايه بس حتى اخر واحده ان هو بيشفع في سبيل واحد من اهله وحبايبه يشفع في ابوه وامه وزوجته وولاده واخوه واخته وولاد عمه وحبايبه واصحابه سبعين واحد يدخلهم الجنة يوم القيامة يكونوا من الموحدين لكن من عصاة الموحدين يكونوا مش قادرين يخشوا الجنة مع أول الداخلين فيدخلهم الجنة مع أول الداخلين بفضل شفاعة بفضل الله أولا ثم بفضل شفاعة الشهيد فهذا آه، آه، الحديث يوضح لنا ان ممكن يكون انسان بتقابله في حياتك بسيط جدا جدا انسان بيلبس ملابس بسيطه جدا يعني من ضمن الاشياء العجيبه جدا والله العظيم يعني آه، بعض اهل العلم الكبار اللي كنت القاهم في حياتي سواء هنا او في المملكه او غير ذلك والله العظيم كنت اجد كنت اجد هذا العالم الكبير اللي كنا يعني بنرى ان هو بحر من العلم كنا نيجي نقعد قدامه كده نلاقيه لابس ال- ال- التوب بتاع الورده المائيه اللي كان ايامها بيتباع ب 15 ريال تخيلوا حضراتكم وعالم بسيط جدا ولابس غطره مش مكويه ولابس عزكم الله شبشب في رجليه ورغم ذلك هو عالم لا يشق له وبار فإذا فالتواضع سمة من سمات أهل العلم وعلمائنا الكبار علمونا زمان زي ما قلت لحضراتكم كده إن الع- إن العالم ده أو طالب العلم عامل زي سنبلة القمح سنبلة القمح ديت لو كانت مليانة قمح في السنبلة من جوه تلاقيها مايلة على الأرض من تقل اللي فيها متواضعة كده على الأرض ومايلة على الأرض تمام ولو كانت السنبلة دي فاضية ما فيهاش ولا قمحاية تلاقيها واقفة كده وشامخة ومستكبرة تعرف من خلال هذه المعلومة ان الانسان لما تلاقيه من اهل العلم تلاقيه متواضع جدا جدا اعرف ان عنده علم ولما تلاقيه مستكبر كده وبيتعامل مع الناس من برج عالي و- وبيأنف ان هو حتى يسلم عليهم اعرف انه فاضي خالص ما عندوش اي حاجة سوى ان هو بس ايه ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين امراض قلوب بيتمنظر بس وبي يعني ويعجب بنفسه امام الناس ولذلك فعلا يعني من تواضع لله رفعه الله عز وجل والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا واشار النبي بهذه الاشاره من تواضع لله هكذا رفعه الله عز وجل هكذا كل ما تتواضع لله كل ما ربنا يرفعك ولذلك كان اكتر حاجه تقربك من ربنا السجود واسجد واقترب والسجود فين الانف والجبهه اللي هم اعز ما عندك يتحطوا في التراب فاول ما تنزل وتقول سبحان ربي مش العظيم سبحان ربي الاعلى وانت ساجد والانف في التراب هذا اقرب ما يكون العبد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء ليه لان انت ده اقرب موضع واقرب يعني اقرب ما تكون من الله عز وجل وانت ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه لا يؤتى الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة وزي ما قلت لحضراتكم دي مش قاعدة يعني هو المقصود هنا في هذه المسائل السمين العظيم ده اللي هو إيه إنسان مثلا ثري ولكن حياته كلها المال من الحرام وإلى غير ذلك فمثل هذا عياذا بالله يوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة في المقابل بقى شوف بقى الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح ان سيدنا عبد الله بن مسعود وحضراتكم طبعا عارفين سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق الساقين كان رجليه رفيعه جدا وكان جسده يعني قمه في النحافه في يوم من الايام عرف ان النبي محتاج سواك فالسواك ده كان بيجيبوه من شجر اسمه شجر الاراك فطلع عبد الله بن مسعود فوق الشجره وبعدين جاي بيقتطع كده سواك للنبي عليه الصلاه والسلام فكان اليوم ده كان يوم ريح كده هوا فالهوا راحت كشف السيقان كشفت التوب بتاع ابن مسعود فظهرت سيقان عبد الله بن مسعود والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا بسطاء جدا وكانوا يتمازحون ويتضحكون فضحكوا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب ليه؟ طب ما الصحابة كانوا بيضحكوا كتير مع النبي صلى الله عليه وسلم اه يضحكوا اه انما ما يتريقوش على حد يعني يضحكوا مع بعض ويتمازحون و... وكان ما بينهم حاجات جميلة جدا ومواقف في غاية الروعة لكن ما تكونش تريقة على حد فأول ما لقاهم بيتريقوا على عبد الله بن مسعود وبيضحكوا فقال مما تضحكون تضحكوا على إيه فقالوا نضحك من دقة ساقيه شوف شوف الصدق والصراحة كان ممكن يقول أبدا يا رسول الله والله افتقدنا بس حاجة كده فضحكنا عليها لكن لا مش الصحابة قالوا نضحك من دقة ساقيه فقال والذي نفسي بيدي يعني والله العظيم طيب اسأل نفسك السؤال ده هو النبي محتاج يحلف طبعا لا ده أبو جهل كان مصدقه أبو جهل نفسه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لهما يعني سيقان عبد الله بن مسعود لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد الله ثقان سيقان اللي تقلها بقى السيقان دي اللي تقلها ايمانه بالله اللي تقلها القران اللي في صدر عبد الله بن مسعود ده ابن مسعود ده كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم واحد من الاربعه اللي النبي امر الصحابه يتعلموا القران على ايديهم مين اللي يتعلم القران على ايديه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير و... و... وسعد بن ابي وقاص وكل الناس دول يتعلموا القران على يد الاربعه دول اللي هم مين ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى ابي حذيفه وعبد الله ابن مسعود وحتى كان اسمه ابن أم عبد كان النبي عليه الصلاه يناديه يقول له يا ابن أم عبد شوف قد ايه الأربعة دولت هم دولت أكثر أربعة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن من على على أيديهم هؤلاء الأربعة كان من ضمنهم عبد الله ابن مسعود عبد الله بن مسعود اللي كان بيقول لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين صورة لا ينازعني فيها أحد أبدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأعلم ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بالقرآن تبلغ إليه المطايا لركبت إليه حتى أصل إليه عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود اللي في يوم من الأيام عدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه كان الكلام ده قبل الإسلام يعني قبل أن يسلم عبد الله بن مسعود فقابله كده فلقاه بيرعى غنم لعقبة بن أبي معيط فقال يا غلام هل عندك من شاة هل عندك من لبن قال إني غلام مؤتمن ما أقدرش أديك لبن ولا أبيع لك لبن فقال هل عندك من شاة لم ينزو عليها الفحل عندك شاة لم تبلغ ما بتنزلش لبن خالص تجيبها لي فجاب له واحدة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ضرع تلك الشاة الشاة دي أصلا كانت لسه يعني لسه لا تدر لبن لسه صغيرة خالص فوضع النبي يده على ضرعها فامتلأ الضرع باللبن ثم جيء بإناء فوضع فيه أبو بكر وحلب فيه فشرب ابن مسعود وشرب أبو بكر وشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع أقلص أقلص يعني خلاص ما تنزلش لبن تاني فقلص الضرع وانتهى اللبن من الضرع وعاد بقى عادة الشاة كما كانت يعني لسه إيه لسه لم تنزل لبنا يعني هي بس وضع كده مؤقت خد منها لبن وخلاص فتعجب عبد الله بن مسعود فقال يا عم علمني مما علمني مما فعلت عملت الموضوع ده ازاي فوضع النبي يده على صدر ابن مسعود وقال انك غليم معلم انت مش محتاج حد يعلمك انت معلم فجاء ابن مسعود بعد ذلك لما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يد النبي وكان من السابقين إلى الإسلام وكان أول من جهر بالقرآن في مكة حينما قال للناس قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل من رجل يسمع قريشا القرآن وهم لم يسمعوه بعد فقالوا نخشى على أنفسنا من فقال إني سأسمعهم هذا القرآن قالوا نخشى عليك وأنت ضعيف وليس عندك أح... يعني عزوة ولا أهل ولا قال لهم لا, لا عليكم راح طلع بره ووقف عند الكعبة كده وبدأ يقرأ في سورة الرحمن وفضلوا نزلوا عليه ضربوه بكل حجر ومضر وبأيديهم وب... وبنعاليهم حتى لحد ما وشه ما بقاش ليه باين ليه أي تفاصيل ولا معالم خالص بالمرة فراح فقالوا له قد خشينا عليك من مثل ذلك قال لا والله ما هم أهون علي بمثل ما هم الآن في قلبي يعني هم دلوقتي أهون عندي من الأول ولو, ولو شئتم لأغادينهم به غدا أحب أن أنا بكرة أقرأ عليهم برضه القرآن ما فيش مشكلة قالوا لا يعني حسبك ما فعلت لا نريد أن يحدث لك أكثر من ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في ناس كان ليها مقاييس في الدنيا عند البشر لكن مقاييسها وموازينها عند رب البشر كان أعظم مما تتصور وعلى سبيل المثال امرأة فرعون آسية امرأة فرعون آسية امرأة فرعون يعني الحقيقة لها قصة كده يعني سبحانك يا رب شيء يعني يمتع القلب ويمتع العقل حينما تسمع عن قصة آسيا امرأة فرعون اللي ضحت بكل شيء لكن إن شاء الله نذكر يعني نبذة يسير عنها ولكن بعد فاصل قصير صلى الله على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل شوف مقاييس البشر بقى مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى أسيا امرأة فرعون بلغة العصر كانت سيدة مصر الأولى بل سيدة العالم رقم واحد ليه لأن مصر في الوقت ده كانت الدولة الرائدة في العالم في هذا الوقت وكان فرعون في هذا الوقت كان الرجل رقم واحد في العالم ودي زوجته بقى تخيل حضرتك بقى زوجته اللي هي سيدة القصر وسيدة مصر الأولى وكان ليها مكانة وكان وكان وكان القصر بتاعها على النيل مباشرة وربنا يقدر سبحانه وتعالى ان لما قصه بقى سيدنا موسى طبعا ان شاء الله انا بحكيها مره لما وصل التابوت في في مياه النيل الى قصر فرعون وبعدين الحرس جم جابوا هذا الطفل الصغير سيدنا موسى عليه السلام فلما راته قالت قره عين لي ولك طبعا قرة عين دي ما بتجيش غير يعني يعني كلمة قرة عين النبي عليه السلام لما بيقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة العين هو ما تستقر عليه العين وما ترتاح وما تحبه حاجة يعني واحد مثلا مخلف خمس أولاد ويقول لك يعني هم كلهم أولادي بس ابني ده بقى بالذات ده قرة عيني ده أقرب ولد إلى قلبي فهي لسه شايفة سيدنا موسى من امتى كان قرة عين اذا كان هي لسه شايفاه فقال لك ان هو بستار رقيق شفاف القاه الله عز وجل على وجه موسى عليه السلام حصل بيه المحبة دي من أول نظرة اللي هو إيه؟ اللي هو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني الله حتى أنه جاء في الأثر وهو أثر ضعيف لكن يستأنس به إن إبليس لما سألوه هل أحببت أحدا من البشر مع إنك أنت قلت لا أبوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال لهم واحد بس اللي حبيته غصب عني مش مزاجي مين هو اللي حبيته قال لهم موسى عليه السلام لأن الله ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضها فبهذه المحبة بهذا الستار الرقيق الشفاف أحبته امرأة فرعون وربنا سبحانه وتعالى جعل حبه حبها له سببا لهدايتها على يديه بعد ذلك ولذلك جاء برضه في الأثر وأثر نستأنس به أيضا ولا نستدل عليه أو لا نستدل به إن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت قرة عين لي ولك قال بل قرة لي ولك قال بل قرة عين لك أنت فقال جبريل فلو قال فرعون قرة عين لك ولي لهداه الله عز وجل لحبه لموسى عليه السلام ولكن ربنا ما وفقوش لهذه الكلمة حتى إن كلمة التوحيد لما حب فرعون يقولها قال لها عند الغرغرة وهو بيغرق وهو بيغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي يعني حتى وبلا قمة في الكبر سبحان الله مش بيقول آمنت أنه لا إله إلا الله لا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المس- من المفسدين من المسرفين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية الله فربنا نجى جسد فرعون عشان يكون آية للأمم التي تأتي بعد ذلك وهو ما زال الآن يعني الجسد بتاعه موجود في آه، المتحف المصري في التحريم الشاهد ان آه، امرأة فرعون اللي هي اسيا حبت سيدنا موسى وتربى في القصر عندها و- و- وبعدين لما كبر طبعا هو لم ينسى ان هذه ال- ال- المرأة الفاضلة هي التي رعته وهي التي ربته وهي التي اعتنت به فدعاها الى الله عز وجل فامنت قبل أن تؤمن كانت سيدة مصر الأولى وكانت المرأة التي لها المكانة وهي اللي لها الكلمة والسطوة وهي التي كانت تملي أوامرها على فرعون نفسه لو كان أخذ آه، مثلا قرار في مسألة ما كانت هي اللي تخليه يغير كل قراراته بكلمة منها وربنا يقدر سبحانه وتعالى أنها تؤمن ويلامس الإيمان شغاف قلبها تتحول الموازين تماما عند فرعون سيدة مصر الأولى تتحول إلى إنسانة معذبة وإلى إنسانة بالنسبة ل- لنظر إنسانة تعتبر آه، سبقت عن دينه وعن دين ال- الآباء والأجداد وغير ذلك ويضعها في الشمس تعذب عن طريق الحرس اللي كانوا يعني ليل ونهار قاعدين تحت رجلها يخدموها ومع ذلك يعذبون امرأة فرعون آه، رضي الله عنه وأرضاها و- وتفضل تعذب في آه، الشمس كما قال أبو هريرة فكانت الملائكة تظلها بأجنحتها وقبل ما تموت بلحظات قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين في اللحظة ديت فرعون زهق من كتر تعذيبها فأمرهم يجيبوا حجر كبير ويرموه على رأسها ويقتلوها فقبل ما يوصل الحجر إليها رفع الله لها بيتها في الجنة كما قال أبو هريرة رفع الله لها بيتها في الجنة فرأته فابتسمت فقالوا إنها مجنونة يعني لأن الحجر جاي ناحيتها وهي بتبتسم بدل ما إيه بدل ما تتخض بدل ما تبكي بدل ما تصرخ فوجدها تبتسم هم لا يعلمون ان هي ابتسمت لانها رأت قصرها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى وكما قالوا اختارت الجار قبل الدار ما قالتلوش يا رب دخلني الجنة قالت له رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ولذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نطلب الجنة ما نطلبش اي حتة في الجنة آه، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى ليه يا رسول الله قال لي إن في أربع حاجات الثلاثة الأولى مش مهمين أهم حاجة الرابعة دي بقى قال فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة والرابعة بقى ودي أهم حاجة وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى يبقى قاعد في مكان في الجنة سقف بيت حضرتك وسقف بيت حضرتك هو عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى اختار الجار قبل الدار قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين ربنا يقدر سبحانه وتعالى أن يريها قصرها في الجنة ثم بعد ذلك يخلد ذكرها في أعظم كتاب على وجه الكون ده كله هو القرآن الكريم وجعلها مثلا لكل مؤمنة وخلد ذكرها في القرآن الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى وجعلها مثلا لكل مؤمنة بل وجعلها من ضمن أربع نساء كوامل هم كمل من النساء أربع فقط الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهي آسيا امرأة فرعون وخديجة ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم ينسى النبي حبيبته عائشة فعشان يجبر بخاطرها قال وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام عشان عائشة ما تر- ما تزعلش تقول له معقولة بقى أنا حبيبتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وروح قلبك وأنا أغلى واحدة عندك ولما عمرو بن العاص والحديث رواه مسلم لما سألك من أحب الناس إلى قلبك يا رسول الله قلت عائشة قال فمن الرجال قال أبوها فبعد كل دوت معقولة تقول كاملة من النساء أربعة ومطلعينش واحدة منهم فلما ذكر الأربعة ما فهمش عائشة قال وإن خدوا بالكم ما تنسوش بقى بفضل عائشة وإن فضل عائشة على سائر على سائر النساء كفضل الثريد وده أجمل طعام عندهم كفضل الثريد على سائر الطعام يبقى اذا دي اسيا امراه فرعون معاها في نفس القصر كان في واحده اسمها او او ال- الوظيفه بتاعتها ماشطه ابنه فرعون فرعون كان عنده بنت بنته دي طبعا كان واضح انها من زوجه تانية لان اسيا ما كانتش بتخلف وده كان السبب اللي خلاها تاخد سيدنا موسى عليه السلام وتربيه وهو فرعون كان رافض ان هي تاخده كان عايز يقتله لان هو كان اصلا في الوقت ده كان بيقتل في كل الذكور اللي بتولده من بني اسرائيل وبعدين بعد كده الاقباط في مصر قالوا له لا خد بالك انت ايه هتقعد تقتل في الذكور بتوع بني اسرائيل كده احنا اللي هنبقى شغالين خدم مش هم اللي يشتغلوا خدم عندنا لان الذكور هيخلصوا قال لهم طب اعمل ايه قالوا له إيه اقتل سنه وسامح سنه قال لهم طيب في سنه المسامحه اتولد هارون في السنه لان سيدنا هارون اسنه اسنه اكبر من سيدنا موسى بسنه واحده في السنه اللي اللي كان فيها العفو ولد هارون عليه السلام وفي السنه اللي فيها القتل ولد موسى عليه السلام ولذلك كانت ام موسى كانت بتخبيه وكانت حاطه كده آه، التابوت في الميه كده آه، التابوت في ال- في الميه وحاطه فيه سيدنا موسى وتشده بالحبل تطلعه ترضعه واول ما تحس باقدام الجنود تقوم حاطاه في التابوت وايه ورخي الحبل شويه شاهد في الموضوع ان في السنه ديت كانت سنه القتل فلما راها عرف ان هو من ذكور بني اسرائيل قال لازم اقتله قالت له لا قره عين لي ولك اوعى لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون يبقى اذا سيدنا سيدنا ابتدت اسيا امراه فرعون لما شافت سيدنا موسى احبته وبعدين كان في معاها في القصر بقى مشطه ابنه فرعون مشطه ابنه فرعون كانت لسه ما زالت كافره على آه، نفس الديانه بتاعتهم وكانت بتعبد فرعون من دون اله لانهم كانوا بيعتبروه اله آه، هو قال لهم كده قال لهم ما علمت لكم من اله غيري ولذلك ربنا قال عنهم ايه قال فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين سبحانك يا ربي شاهد في الموضوع ان آه، آه، يعني اسيا امراه فرعون لما اسلمت لما امنت مع سيدنا موسى عليه السلام امنت معها ماشطه ابنه فرعون امنت فلما امنت كتمت ايمانها طبعا لان هي انسانه ضعيفه ما حدش ما حد يعني ما حد ما حدش يقدر يحميها ابدا من فرعون ومن بطش فرعون اذا كان زوجة فرعون اللي هي سيده مصر الاولى حصل فيها اللي حصل ده كله فماذا يحدث للماشطه ففي يوم من الايام مشطت ابنة فرعون قاعدة بقى بتمشط لها شعرها اللي هي البنت فرعون قاعدة بتمشط لها شعرها وبتسرحها وتظبط لها كده ال- الزينة بتاعتها وبعدين فجأة الوشت المشط ايه وقع على الأرض فمشطت ابنة فرعون بتمد ايديها عشان تاخد المشط فقالت بسم الله فبنت فرعون قالت لها أبي يعني أنت بتقولي بسم الله اللي هو أبي فقالت لها لا ربي وربك ورب أبيك الله فاطر السماوات والأرض فقالت لها اخبر ابي هروح اقول له قالت لها لك ما شئت اعملي اللي انت عايزاه سبحانك يا ربي العقيده بتظبط حياه الانسان لما يكون عندك عقيده سليمه ما تخافش من اي حاجه ابدا لانك تعلم انه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن تعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف خلاص الأمر قضي ما فيهوش تداول ما فيش حاجة هتتغير أبدا خلاص فاللي حصل إنها العقيدة والإيمان لما ملوا قلبها ما بقتش فارقة معها فرعون مين إيه فرعون ده هيعمل إيه يعني ما دام الله عز وجل أراد شيء هيحصل وما دام ما أراد شيء والله ما هيحصل فقالت لها راح اقول لابي قالت لها قولي فراحت قايله للابوه ده المشرطه بتعبد واحد غيرك يا بابا يعني واخد بالك فالمهم ففرعون راح بعت لها قال لها انت بتعبدي حد غيري فقالت له بعبد ربك ربي وربك ورب الله ورب السماوات والارض سبحانه وتعالى ورب العالمين ده انت فاكر ايه انت فاكر نفسك اله بتعبد من دون الله لا ده في الله فلها ان لم ترجعي سافعل بك كذا وكذا قالت له لك ما شئت كان عندها خمس أطفال من ضمنهم طفل صغير بيرضع حكم فرعون بأن يتجاب حاجة كده زي آه، آه، بقرة نحاسية خد بال حضرتك بيحمى عليها من أسفل ويوضع فيها الإنسان فينفصل اللحم عن العظم في ساعتها على طول مباشرة جاب الابن الأول قدام عينيها والابن بيصرخ بيصرخ ويا امي يا امي وهي عماله بتتذكر احلامها مع ابنها ده ويوم من يوم ما اتولد وحياته وارضاعه واحضانه وبكائه وفرحه وسعادته ولعبه وهزاره واكله وشربه حياه ذكريات ذكريات الام مع طفلها شيء عجيب جدا وبعدين اتاخد من ايديها واتحط في هذه هذا المكان ومات الطفل الثاني ها هتكفري بالاله بتاعك ده وتؤمني بفرعون قالت لهم لا ربي وربك الله خد الثاني وقتل قدامها والثالث وقتل قدامها والرابع وقتل قدامها ما بقي الا الطفل الصغير وكان بيرضع من ثديها كانت مداريه نفسها كده ومداريه الطفل وبترضعه وبعدين فجاه اخذوا الطفله من على ثديها وقطرات اللبن على فمه وهي عماله بتبكي وقلبها وانتوا عارفين بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقرب لنا الصوره وليست من باب التشبيه ولكن من باب التقريب تقريب الافهام قال كما عند البخاري لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع لان رحمه الام بطفلها الكبير او ابنها الكبير رحمه عظيمه جدا لكن اللي اعظم منها مليارات المرات رحمتها بالطفل الصغير المسكين اللي عمرها ما شافت منه الا البسمه الجميله والمداعبه ما شافت منه عقوق ولا شافت منه اي حاجه ولا شافت منه موقف يضايقها لسه طفل صغير و- والام بيبقى عندها رحمه عجيبه جدا بهذا الطفل ممكن ما تنامش ليل ولا نهار عشان خاطره فقام واخد الطفل فلما خد الطفل قالت لا خلاص ولسه هتقول كلمة الكفر فربنا ثبتها بهذا الطفل فأنطقه الله عز وجل وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق وفي رواية يا أمة اثبتي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ألقوا بالطفل وقتلوه فذهبت إلى فرعون قالت له أنت قتلت أولادي كلهم وهتقتلني دلوقتي ممكن يبقى ليا طلب واحد قدام السنين الطويلة اللي خدمتك فيها وخدمت بنتك فيها قال لك لك ما شئت قالت له لما أموت اجمع العظام بتاعتي وعظام أولادي وادفننا في قبر واحد عشان ربنا يجمعني بيهم يوم القيامة قال لها لك ما شئت فجمعت العظام المحترقة اللي كانت طالع منها الشياط ريحة شياط واتحطت في قبر وحده والشياط ده بعد آلاف السنين مين اللي يشم ريحته النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس ما يشموش شياط يشموا ريحة أجمل من أجمل عطر اتوجد على وجه الأرض في رحلة الإسراء والمعراج لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع ثم إلى سدرة المنتهى ثم وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام شم رائحة جميلة قال ما أطيب هذه الرائحة رائحة ماذا هذه يا جبريل قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها ثم حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة ماشطة ابنة فرعون وقصة أولادها ده مقياسها عند فرعون وده مقياسها عند الله سبحانه وتعالى مقياسها عند فرعون انه يولع فيها هي واولادها ويحرقهم ويموتهم ومقياسها عند رب العالمين ان ت- يطلع منها اجمل ريحه يطرى في الدنيا دي كلها وما يشمهاش اي حد يشمها سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في اجمل رحله واعظم رحله وقلت لحضراتكم قبل كده ان ايهم افضل آه، ليله الاسراء والمعراج ام ليله القدر ليله القدر اللي هي خير من ألف شهر خد بالك وما ما- ما- وربنا ما قالش هي بألف شهر لا قال خير من ألف شهر يعني ما حدش يعرف فضل ليلة القدر إلا الله سبحانه وتعالى لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ما حدش يعرف أصلا فضل ليلة القدر إلا الله لأن ليلة القدر مفاجأة مفاجأة الله عز وجل يظهرها لنا يوم القيامة ووضحها زي ما قلت لحضراتكم كده على يعني هي مبهمة هي مبهمة ولم يوضحها سبحانه وتعالى قلت لحضراتكم في أشياء كده كثيرة الله عز وجل لا يوضح أجرها زي الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وزي الصيام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولم يوضح وزي الإصلاح ما بين المتخاصمين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ف- ولم يحدد فسوف نؤتيه أجرا عظيمة وزي العفو عن الناس فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولم يحدد فده من نفس الحكاية ليلة القدر ما قالش بألف شهر لما قال خير من ألف شهر وقلت لحضراتكم قبل كده طب ليه قال خير من ألف شهر ما كان ممكن يقول خير من مليون شهر قال لك لأن القرآن نزل بلغة العرب والعرب اللي كانوا عايشين في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان آخر رقم يعرفوه في الكون ده كله هو ألف ولذلك كما لما واحد فيهم يمتلك مليون كان يقول لك عندي ألف ألف لو عنده 2 مليون يقول لك عندي ألف ألف واخد بال حضرتك فهو ده الرقم ولذلك اقرا بقى في سيره النبي عليه الصلاه والسلام وفي سيره الصحابه وسيره لا يعلموا اي رقم فوق الألف اخر رقم عندهم وصلوا الحساب هو رقم ألف انما الملايين بقى والمليارات والارانب والديناصورات بتاعتنا ديت دي حاجات جديده انما في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان اخر رقم هو 1000 فربنا خاطبهم بالرقم اللي هم عارفينه فقال ليله القدر خير من ألف شهر وكما جاء في ال ال ال القصه ال- المعروفة وإن كان ليس لها إسناد إن كان آه، رجل يعني هو بيحكيها أهل التفسير طبعا إن رجل من بني إسرائيل خرج وجاهد ألف شهر فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن لنا بمثل هذا الأجر يا رسول الله فنزلت قول المولى عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر يعني ليلة القدر اللي قمتها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا هذه الليلة ستكون في ميزانك يا من كنت من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من ألف شهر اللي خرجها الرجل من بني إسرائيل وجاهد بها في سبيل الله سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع ان شوف بقى مشطة ابن فرعون شوف مقياسها ايه عند فرعون انما شوف مقياسها ايه عند الله عز وجل سبحانه وتعالى تشع هذه الرائحة وتكون يوم القيامة في الجنة هي واولادها وربنا يجمعها باولادها في الجنة وتسعد بهم يوم القيامة نذكر اخر مثالين في الدقائق المتبقية واحد من الصحابة اسمه زاهر زاهر دوت يا جماعه كان بيأتي من بلاد ريفية كده قريبة من مكة وبعدين كان بيأتي يبيع أقمشة في الأسواق وكان دميم الخلقة فراح للنبي عليه السلام وسلم عليه ومش عارف ايه والكلام ده كله وبعدين كان حزين جدا لانه كان دميم الخلقه وكان بعض الناس بتتعامل معاه معامله سيئه فالحديث رواه الترمذي باسناد حسن ففي يوم من الايام دخل السوق عشان يبيع ويشتري فوقف ماسك ثوبه بيقول من يشتري هذا الثوب فجاله النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وقائد الدولة ورئيس الدولة ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم وجاي بيوم إيه راح مغميه من عينيه من ورا وحضنه حضنه من ورا ومغمى عينيه فهو بيقول إيه من يشتري هذا الثوب وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يشتري هذا العبد فحس كده بالإيدين الجميلة اللي أنس بن مالك قال عنها ما مسست يدا أطيب من يد النبي صلى الله عليه وسلم ألعم من يد النبي كانت أنعم من الديباج والحرير صلى الله عليه وسلم فأول ما تدور لقى النبي قدامه فقال له يا رسول الله إذا تجدني كاسدا أنت بتقول ومن يشتري هذا العبد ده أنا اللي زي ما يجيبش أي ثمن إذا تجدني كاسدا يا رسول الله قال غير أنك عند الله لست بكاسد وفي رواية بل أنت غال عند الله أنت في نظر الناس لأنك دميم الخلقة مالكش قيمة إنما أنت عند ربنا غالي جدا يا زاهر وآخر مثال سيدنا جليبيب جليبيب برضه كان دميم الخلقة فراح للنبي والقصة رواها مسلم وأحمد واللفظ لأحمد فراح للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أدمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة فغضب النبي وقال لا لا تمنعك من دخول الجنة قال فلما لا يزوجني أصحابك أصحابه كل ما أروح لواحد عشان يجوزني يقفل الباب في وشي قال اذهب إلى بيت فلان وراح منقله بيت بقى إيه في بنت من أفضل البنات ومن أجمل البنات ومن أتقى البنات قال له اذهب إلى فلان وقل له إن رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك فذهب إليه وقال إن رسول الله يأمرك أن تزوج ابنتك فقال قال إن رسول الله يريد ابنتك فقال نعم ونعمة عين وهل لنا بغير رسول الله قال له اصبر بس هو لا يريدها لنفسه إنما يريدها ليه فقال أما وجد غيرك يا جليبيب أما وجد أبو بكر من العمر الراجل بيقول له الكلام ده في وشه يعني فزوجة الراجل جوه بتقول له من بالباب قال لها جليبيب ماذا يريد قال رسول الله يريد ابنتك قالت نعم ونعمة عين وهل لنا بغير رسول الله قال لا ما تفرحيش كده إنما يريدها لجليبيب قالت أما وجد غير جليبيب نفس الكلمة فطلعت البنت المؤمنة التقية قالت ماذا تصنعان بتقول لأمها وأبوها ماذا تصنعان أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره من أمرهم ادفعان إليه فإن الله لن يضيعني سبحانك يا رب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمر سبحانك يا رب أنت أنت بتختار إيه ده ربنا هو اللي اختار ربنا هو اللي امر ف سيدنا جلابيب سمع الكلمه دي من البنت وايه راح رايح قال للنبي عليه السلام فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير وبعدين بقى في قال له بقى روح يا جلابيب جهز بقى بيت الزوجيه كده والكلام ده كله وروح بقى جيب الاساس وشاف ايه الاساس ده عباره عن ايه حته حصيره كده واخد بالك وابريق وطشت وحاجات يعني بتاعت اجدادنا بقى بتاعت زمان ديت وبعدين لسه بقى تاني يوم ليله الدخله فنادى منادي الجهاد في الصباح على يا خيل الله اركبي رايحين غزوه احد فجليبيب معاه رخصه بقى ومعاه تصريح من النبي عليه الصلاه يروح يتجوز لكنه اثر الجهاد في سبيل الله تلثم وراح دخل وخاض غمار الغزوه وقتل في تلك الغزوه بحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوه قال ماذا ما من تفقدون هل تفقدون من احد قال نفقد فلانا وفلانا وفلان دول اللي اتقتلوا قال ولكني افقد جليبيبا فابحثوا عنه فبحثوا عنه فوجدوه في مكان لوحده قتل سبعه ثم قتلوه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه قررها ثلاث مرات هذا مني وأنا منهم ثم أخذه ودفنه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قبره حتى قال ابن مسعود والله ما تمنيت أن أموت إلا في تلك اللحظة حتى أكون صاحب القبر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج ودعا لتلك الابنة المباركة قال اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا يقول الراوي فكانت هذه الفتاة من أغنى نساء المدينة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حي الوقت انتهى ونكمل إن شاء الله مع بعض بقى الحلقة القادمة إيه الأشياء التي توضع في الموازين يوم القيامة وكيف نثقل موازيننا يوم القيامة أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يفرج سجن المسجونين وحزن المحزونين وأن يشفي مرضى المسلمين وأن ينجح, ينجح طلاب المسلمين وأن يوسع أرزاق المسلمين وأن يؤلف بين قلوب المسلمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ مصرنا الحبيبة واحفظ جميع بلاد المسلمين وفرج هم المسلمين في أقطار الأرض اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة بريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته